نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك عدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار ثم أما بعد واحنا يا اخواني بينا وبين رمضان الوقت حوالي 100 ساعة 100 ساعة الله اعلم تزيد قليلا او اكثر 100 طن قبل ما ابدا اتكلم معاكم عن رمضان الليلة انا عايز ابدا درس الليلة بمشاهد اول مشهد مشهد سيدنا انس بن النضر بعد غزوة بدر وهو ما حضرهاش وكل الصحابة فرحانين وكل الصحابة بعض وهو الوحيد اللي واقف يبكي ولا ان ادركت مشهدا اخر مع رسول الله لا يرين الله ما اصنع انس بن النضر راحت عليه الفرصة يا جماعة لما جت الفرصة احد بقى كل الصحابة بيجرم بعيد عن المعركة وهو بيجري المعركة اقتنص الفرصة المرة دي انت راح عليك رمضانات كتير الفرصة ربنا جابها لك تاني اهو الفرصة بيننا وبينها ساعات اهو اوعى المرة دي تضيع الفرصة اوعى المرة دي تخسر فرصة رمضان اعظم فرصة في حياتك مشهد سيدنا ابو دجانة قبل غزوة احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع سيفه وبيقول من ياخذ هذا السيف بحق ابو دجانة خده خده بحقه كان ده اكبر بطولة عملها في حياته واكتر موقف موقف خلد في التاريخ لابو دجانه الموقف دهوت واكتر بطوله في حياه ابو دجانه انا النهارده مش بقول لك من ياخذ هذا السيف بحقه عايزين نقول من ياخذ رمضان بحقه مين ياخذ رمضان بحقه يمكن تكون انت كمان دي اعظم بطوله في حياتك يمكن تكون دي اعظم حاجه مليها في حياتك يمكن يكون ده اعظم اللي هيقربك من ربنا ممكن يكون ده ارجى عمل هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى المشهد مشهد سيدنا ابو بكر الصديق وهو بيبكي والدموع نازله من عينيه لما الصحابه فكروه بيوم احد بعدها بزمان وهو بيقول ذلك اليوم كله لطلحه ابو بكر بيبكي ليه لان طلحه بن عبيد الله سبقه يوم احد بيبكي ان في يوم من الايام اتسبق اوعى تسبق في رمضان اوعى تتسبق في رمضان اللي جاي ربنا جاب لنا الفرصه لغايه عندنا يا جماعه ربنا جاب لنا اعظم فرصه في حياتنا على الاطلاق اغلى ايام حياتك واغلى ايام حياتك بينا وبينها ساعات اغلى ايام عمرنا كلها يا اخواني بينا وبينها ساعات اسمع الحديث الخطير ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن رمضان ولله في كل يوم وليله عتقاء من النار في كل يوم وليله يعني مش رمضان العتق بالليل بس لا يا جماعه وبالنهار كمان يعني ايه يعني 60 فرصة للعتق من النار 60 فرصة لفك رقبتك من النار 60 فرصة لفكاكك من النار يعني كل ليلة فرصة وكل يوم فرصة يعني ليلة واحدة صح في رمضان بعمرك كله ليلة واحدة صح في رمضان بعمرك كله يا جماعة احنا جايين الدنيا دي نشتغل طول عمرنا عشان نعتق رقبتنا من النار فما بالك ان ليلة واحدة في رمضان توفر عليك مجهود العمر ليلة واحدة في رمضان يوم واحد في رمضان بعمرك كله عارفين يعني عتق من النار مش عتق من سجن يا جماعه ده الواحد لما بيكون هيتحكم بيه سجن تلاقوه بيجري على كل الناس هيتجنن بيشحت من ده وبيستلف من ده هيتسجن انا مش بقول لك فك رقبتك من سجن بقول لك فك رقبتك من نار اعتق نفسك من نار واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حصيرا يعني حصار الاوضه المقفوله اللي فيها نار الاوضه لما يكون فيها نار لازم يكون فيها منفذ ينفذ النار وينفذ الصهد تخيل لو السجن ده مقفول من كل الجهات الحراره قاعده تتصاعد بعض طب اللي جوه السجن ده اللي جوه الحصار ده الحراره النار عليهم شكلها ايه انا بقول لك فك رقبتك من النار عارف يعني ايه تعتق من النار يعني ما عادش في زقوم ما عادش في حميم ما عادش في غسلين ما عادش في خوف من شفير جهنم ولا مقام على الحديد ولا العرض على جهنم ولا السحب على الوجوه ما عادش في خوف من السقوط من على الصراط الى جهنم ولا الرجوع بعد ما الواحد عدى من على الصراط تاني من القنطره لجهنم عارفين يعني ايه عتق من النار انت لو ما صحيتش الوقت هتصحى على من ربك تحت التراب لو ما صحيتيش الوقت هتصحي على يوم الفزع الاكبر لو ما صحناش الوقت يا جماعه هنصحى على ضمه القبر في اول ليله في القبر اكبر حاجه بيندم عليها اهل النار مش ان هو بيتعذب على النار انه شايف مكانه في الجنه اللي ربنا كان هيديهوله لو كان اطاع الله وواحد تاني بيتنعم بيه بسبب ان ده استثمر رمضان وده ضيق على نفسه مواسم رحمه ربنا سبحانه وتعالى يا وهو ساعتها بيندم يا كان ممكن اعدي من على الصراط ده برمضان كان ممكن اجري مع السابقين دول للجنه برمضان كان ممكن اسكن في القصور ده برمضان كان ممكن افوز بالنعيم ده اهو برمضان ده احنا سمعنا عن ناس لما اتحكم عليها بالاعدام عرض الديه بتوصل لحوالي 5 مليار جنيه عشان تعتق رقبتها من الموت ما بالك بعذاب النار اللي ياتيه الموت من كل ان وهو وما هو ميت دنيا عايز يد كل ثروته بس ما يموتش في الاخره والعياذ بالله عايز يموت باي طريقه لما اقول لك ان في فرصه انت تعتق من الكلام ده ان الكلام ده ما عادش بيه خالص ان رقبتك تفك من النار يا ترى يا ترى كام رمضان عدى عليك لغايه دلوقتي ولسه ما تعتقتيش من النار يا ترى كام مره ضيعت فرصه عتق من النار في رمضان رمضان لاتك مش هتعوضه رمضان لو ضاع منك ما انتش هتعوضيه كل الرمضانات اللي فاتت كل الرمضانات اللي فاتت وبعدين يا جماعه هنفضل لغايه كده لغايه هنفضل إم- لحد امتى بهذه الطريقه يا جماعه عايزين نتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتنا انه رمضان مودع ان ده رمضان اخر رمضان في حياتنا واحنا بنجيب اخرنا فيه اسمع الحديث الخطير ده لا حديث انا دلوقتي قلت لك ان الليله في رمضان لها قيمه واليوم في رمضان بعمرك كله لا ده مش الليله ومش اليوم انتوا عارفين يا جماعه احنا هنصوم قد ايه ان شاء الله في رمضان الجاي حوالي 14 ساعه عارفين ال 14 ساعه دول لو ضربناها بالاله الحاسبه في 60 في 60 عشان نحولهم لثواني هيطلعوا 50000 ثانيه مع كسور بسيطه حوالي 400 ثانيه حاجه بسيطه يعني الاربع الصيام يوم في رمضان ب 50000 ثانيه 50000 ثانيه يقوق عطش 50000 سنه يوم القيامه 50000 ثانيه يقوق عطش وحر 50000 سنه من اهوال يوم القيامه يعني الثانيه من رمضان بسنه من سنوات الاهوال والحر يوم القيامه لا احنا بنتكلم عن حاجه لازم تركزي معايا لازم تجيب اخرك في التركيز معايا لازم كلك يبقى قلب الوقت بيسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان كل كلمه ربنا قالها عن رمضان في القران تزلزل القلب شوفي لما ربنا يوصف رمضان في القران يقول اياما معدودات اياما معدودات هي دي كلمه بسيطه لما ام تقول لابنها يا ابني انا انا انا ايامي في الدنيا بقت معدوده قلبه يتفطر ولا لا رمضان من قبل ما يجي وهو بيقول لك انا ايامي في الدنيا معدوده هتلحق تستغلني ولا لا هتلحقي تستثمريني ولا لا لما يكون حبيب ما بيجيش لحبيبه غير ايام معدوده في السنه بيتلهف عليه قد ايه وبيستثمر كل لحظه يملي عينيه منه وهو موجود معاه قد ايه وبيحزن عليه بعد فراقه قد ايه ربنا بيقول لك ان السنه مش كلها رمضان يا ريت السنه كلها كانت رمضان ده هي ايام معدوده في السنه كلها يا ترى هتعملي فيها ايه اياما معدودات يا جماعه لما تكون ال- يعني كيلو الرز اه في 10000 حبايه رز مثلا ما تفرقش 10 من 9000 ولكن لما تكون الحاجه معدوده بالواحده لا ده يبقى ليها قيمه اللؤلؤ يتعدي بالواحده الجواهر تتعدي بالواحده تتعدي بالقطعه اياما معدودات يعني نفس الشعار اللي احنا عملناه شعار لينا الليله واحنا بنتكلم اغلى ايام حياتك ايام معدوده غاليه ايام من كتر غلو تتعدي بالواحده يا جماعه اغلى ايام حياتك اغلى ايام حياتك بينا وبينها ساعات يا ترى هنعمل ايه اسمعي بقلبك بقلبك الحديث الخطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف امرئ رغم انفه يعني يتحط رغم ده من الرغام التراب يتحط مناخيره في التراب يتمرمغ في التراب يوم القيامه يتحط مناخيره في قاع جهنم في النار والعياذ بالله ده اللي عمل ايه يا رسول الله رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له يعني قضيه رمضان مش اللي يفوته رمضان مش هيخسر ده هيهلك اللي يفوتوا رمضان مش هيخسر يا جماعه ده هيضيع اللي يفوتوا رمضان ده امين السماء جبريل دعا عليه انه يرغم انفه امين الارض محمد امن على هذا الدعاء عليه الصلاه والسلام حيث إذن يا إخواني هنسأل نفسنا قبل ما ننطلق في رحلة الليلة وفي درس الليلة لا احنا عايزين نقول في مهرجان الليلة ليه مش ربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم شهد شهد ده يعني مشاهد الكون كله بيتقلب في رمضان وانت مش هتتقلب وحياتك مش هتتقلب الكون كله بيتغير في رمضان وانت مش هتتغيري الكون كله بيتقلب استعداد لاستقبال رمضان وانت مش هتستقبليه زي ما الدنيا كلها والكون كله بيستقبله من شهد مشاهد قبل احتفاليه رمضان والمهرجان الكوني بتاع رمضان واحنا داخلين عليه انا بسالك امتى امتى قلبك هيبقى ابيض بقى امتى صحيفتك هتطهر من الذنوب بقى امتى ربنا هيرضى علينا بقى امتى هننام واحنا حاسين برضا الله امتى هنحس ان احنا قريبين منه واحباب ليه وغاليين عنده سبحانه وتعالى امتى يا جماعه شهوات قلوبنا هتتطهر امتى نزوات نفوسنا هت- هتجلى امتى يا اخواني امتى الحياه اللي احنا عايشينها دي هتتغير امتى هنتربى امتى هنتبنى امتى هنبقى من جنود ربنا يا باغي الخير اقبل يا اللي يا تعالى يا اللي عايز ذريه لي يا اللي عايز تعالى يا اللي عايز رضا الله تعالى يا اللي عايز عتق من النار تعالى يا باغي اي خير من خير الدنيا والدين والاخره يا اللي عايز رحمه يا اللي عايز نفحات يا اللي عايز مخفى اللي عايز ابي الجنه من يا اقبل تعالى اقبلوا يا اخواني درس الليله باذن الله سبحانه وتعالى واحنا في رحلتنا في الكلام عن رمضان عن رسائل رسائل رسائل جايه لنا من رمضان رسائل كان رمضان رمضان بيبعت لنا رسائل او احنا واحنا بنتكلم عن رمضان انا بسالكم يا جماعه اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى اللي مش هيعتق رقبته من النار في رمضان هتعتق امتى اللي مش هيجد ريح الجنه دون رمضان هيجدها امتى اللي مش هيتعرض لنفحات رمضان هيتعرض امتى اللي مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له امتى اللي مش هيتبنى هيتغير في رمضان هيتغير امتى اللي مش هيسبق لو ما فقتيش في رمضان امتى لو ما نلتش فتوحات ربنا في رمضان هيفتح على امتى لو ما امنتيش قط في رمضان هتامنيه امتى امتى يا جماعه اللي مش هيحل مشاكل حياته في رمضان هيحلها امتى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيتكلم عن رمضان بيقول في حديث صحيح كل احاديث باذن الله درس الليله صحيحه باذن الله سبحانه وتعالى طبعا قدر اجتهاد البشر احنا كلنا بشر احاديث صحيحه باذن الله ولكل يوم وليله دعوة مستجابة يعني ايه يعني كنا بنسمع ان في 30 دعوة مستجابة في رمضان لا كل يوم دعوة وكل ليلة دعوة يعني 60 دعوة مستجابة يعني لو اغنى اغنياء العالم جالك الوقت قال لك 60 شيك على بياضة مش انت عايزه ولله المثل الاعلى انت ليه ما انتش واثق في ربنا لو اغنى اغنياء العالم قال لك انا هفتح لك خزائني 60 مرة في الشهر دهوت يا ترى هتفرح قد ايه المرة دي هاخد عقارات والمرة اللي بعدها هاخد اموال والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها احنا مش واثقين في ربنا ولا ايه 60 حلم من احلام حياتك ممكن يتحققوا في رمضان 60 مشكله من مشاكل عمرك ممكن يتحلوا في رمضان يا ترى يا جماعه احنا مقدرين مساله 60 دعوه مستجابه في رمضان يعني ايه يعني انت لو ذاكرت نص ساعه في اليوم مش هيفرق معاك في مستقبلك حاجه لو نزلت تجري تسعى على فلوس نص ساعه مش هيفرقوا معاك في الفلوس حاجه ولكن نص ساعه في رمضان نرفع ايدنا نقول يا رب ممكن تغير حياتنا كلها نص ساعة قبل الفطار كل يوم نص ساعة كل يوم في رمضان أو ساعة أو ساعة ونص على قد ما تقدري رمضان ده شهر الدعاء انتوا فكركوا ان الموضوع على قد 60 دعوة مستجابة لا ده في حديث تاني صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة ما ترد للصائم عند فطره دعوة مستجابة يعني ايه يعني س- دعوة النهار ودعوة الليل غير دعوة ساعة الفطار لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يجمع اولاده بعد الفطار ومراته ويقعدوا يدعوا ربنا ده دي دعوة ثالثة ده غير كمان بقى حاجة تانية ايه هي ثلاثة لا ترد دعوتهم لما الرسول عليه الصلاه والسلام يروى عنه ان الصائم حتى يفطر يعني ايه يعني من اول ما اتسحرت والفجر ده لغايه المغرب الموضوع مفتوح ادعي ربنا قول يا رب يا جماعه اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى الحديث الخطير اللي اول مره اعرفه في حياتي وانا ببحث هذه المره في احاديث وايات وكنوز رمضان ونفحات رمضان الحديث الخطير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمهل في كل ليله من رمضان حتى حتى ثلث الليل الاول اسمعوا يا جماعه من يوم ما بدانا نتكلم مع بعض ومن يوم ما سمعنا الدعاء كلهم بيتكلموا الكل بيقول ثلث الليل الاخر تنزل ربنا في الثلث الاخير ال- على اشهر الاقوال طبعا على اشهر الاقوال المره احنا بنقول كلام تاني خالص ان الله لا يمهل في كل ليله من رمضان حتى اذا كان ثلث الليل الاول يعني وانت لسه راجع من صلاه التراويح كده يعني على الساعه 10 بالليل كده هبط الى سماء الدنيا هبوطا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه يعني ايه ايه الخطير اللي في الحديث ده الخطير يا جماعه ان تنزل الملك في ليالي رمضان تلتين الليل من اول ما التلت الاولاني بيخلص يعني فرصه رهيبه للاتصال بالله والانس بالله ودعاء ربنا يعني ايه يعني ليل رمضان غير اي ليل ليالي رمضان غير اي ليالي مين اللي هيقتنصها مين اللي هينتهزها مين اللي هيسكن الى جواه بين, بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى نامي لو ما انتش محتاجه حاجه منه نام وما تتهجدش لو مستغني عن جواره في الفردوس الاعلى انا مش عارف اقول ايه واسيب ايه وانا بتكلم عن رمضان اللي مش هتعتق رقبته من النار في رمضان هتعتق امتى اللي مش هيامن قبره في رمضان يا جماعه هيامنه امتى يا اخواني القبر ايه اخطر مكان موجود على وجه الكره الارضيه السجون لا المفاعلات النوويه لا القبور اخطر مكان موجود على وجه الكره الارضيه عارفين قبور الصوامين قبور الصوامين حصون حصينه من النار قبور الصوامين روضات من رياض الجنه اسمعي كلمتين بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم خلصوا الموضوع كله الصيام جنه يعني ايه جنه جنه ده لفظ حرب اصلا يعني درع يعني حصن حصينه من ايه يا رسول الله يعني وقايه وقايه من عذاب القبر يا نهار ابيض الصيام ده اهو ووقايه من عذاب النار ووقايه من الذنوب ووقايه من الوقوع من على الصراط ووقايه من غضب ربنا ووقايه من امراض الدنيا لانه بيصح البدن ووقايه من شهوات النفس ووقايه من وسوسه الشيطان ووقايه من ابتلاءات الدنيا لانك استحملت التعب في الدنيا عشان ربنا يعني ايه يا جماعه يعني امني قبرك في رمضان اللي مش هيثقل موازينه في رمضان هيثقلها امتى اصل الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام يعني يا رب يعني الصيام حتى من 700 يعني الصيام اضعاف ما حدش يعرف مداها تخيلي على ميزانك بقى فانه لي وانا اجزي به في حاجات لما موظف حكومه بيعملها مدير ال- ال- المصلحه بيديله علاوه وفي حاجات لما يعملها رئيس الجمهوريه نفسه اللي هيلبسه وسام الشرف انا اجزي به الكلمه دي ما بتفتتش قلبك من الشوق لثواب رمضان لما ربنا يقول لك ان اللي هيتولى اثابتك على ثوابك في رمضان على ثواب صومك بنفسه هو ربنا انه ليه اصل انت سبت الدنيا كلها عشاني سبت الشهوه والطعام والشراب ما هي دي الدنيا والشهادات والمراكز والاموال كل ده عشان ايه عشان الحاجات ده هي ما هي دي الدنيا انتوا سبتوا الدنيا عشاني شوفوا انا هديكوا ايه شوفوا انا همتعكوا قد ايه تخيل في ميزانك يوم القيامه رمضان لو انت فزت فيه ميزانك هيفرق زي ما الرسول قال عليك بالصوم فانه لا مثل له ده بيتقل الموازين تتقيل ما فيش زيه احد السلف بعض السلف قال ان التسبيحه في رمضان بألف تسبيحه في غيره طب جاب الكلام ده منين بقى حديث الصحيح في صحيح البخاري اصله في صحيح البخاري ان حج ان عمره في رمضان كحج معي العمره بقت حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المضاعفه قد ايه يبقى ختمه القران هتضاعف قد ايه يبقى ثواب كل عباده هيتضاعف قد ايه يبقى قيام الليل هيتضاعف قد ايه ما احنا نضيع ده انت فين من كل ده انت فين من كل ده انتوا فين من كل المواسم الرهيبه ده يا جماعه اللي مش هي اللي مش هي اللي مش هيحول موته لافراح في رمضان هيستعد لموته امتى للصائم فرحتان فرحه حين فطره يفرح بفطره وفرحه حين يلقى الله يفرح بصومه انت بتفرحي يوم القيامه بكل ساعه فطرتيها ساعه ما هتقابل ربنا هتفرحي بكل ساعه صمتيها بكل دقيقه صمتها بكل وقت صمت لربنا سبحانه وتعالى اللي مش هيتعرض لفتوحات ربنا في رمضان هيتعرض ليها امتى يا جماعه ثلاث احاديث صحيحه ثلاث روايات صحيحه اذا كان اول ليله من رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب الحديث الثاني فتحت ابواب السماء الحديث الثالث فتحت ابواب الرحمه يعني ابواب السماوات السبع مفتوحه ما فيش حجاب بين بين دعائك وبين ربنا وابواب الجنه الثمانيه مفتوحه اجري وانطلق وادخلها كلها وابواب رحمه ربنا كلها مفتوحه 30 يوم ابواب السماء مفتوحه وابواب الجنه مفتوحه وابواب الرحمه مفتوحه بعد كده ما تترحمش يبقى رغم انت امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له يبقى له حق ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعي عليه اللي مش هيسبق في رمضان هيسبق امتى يا جماعه طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه نايم شاف ان اتنين من الصحابه كانوا ماتوا واحد مات شهيد والتاني عاش سنه ومات على سريره فشاف ان اللي مات على سريره ده هو بعد سنه دخل الجنه الاول والتاني اتاخر شويه عما دخل مكانه كلم الناس المدينه كلها المدينه كلها دقت بالتفكير و... و... و... و... والاستغراب والتعجب ازاي اللي مات على سريره يسبق الشهيد الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم من اي ذلك تعجبون انتوا بتعجبوا من ايه الم يعش بعده عام وصام رمضان ادرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا سجدة لله في اسمع فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض يعني انت برمضان تبقى بينك وبين الناس كلها زي اللي بين السماء والارض لا ده برمضان واحد رمضان واحد بس يبقى الفرق بينك وبين الدنيا كلها زي الفرق بين السماء والارض اللي مش هيجد ريح الجنه في رمضان هيجدها امتى هيجدها امتى زي انس بن النضر في احد اني لا اجد ريح الجنه دون احد اني لا اجد ريح الجنه دون رمضان يا امه محمد ان لا نجد ريح الجنه ريح الريان يا جماعه خلاص جنه الريان فاحت يا جماعه وبدات روايحها تملى الدنيا كلها انتوا لسه ما شمتوش ريحه جنه الريان لسه لغايه دلوقتي كل كلمه ربنا قالها عن رمضان في القران تزلزل القلب اسمعي قول الله كلام الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر ربنا لما يقول شهر رمضان غير لما ت- تقولي شهر رمضان كان ممكن ربنا يقول رمضان لا شهر ليه شهر الشهر جاي من الشهره لانه مشهور مشهور بين اهل السماء مشهور بين سكان الجنه ان لولاه كان معظمهم ما دخلوش الجنه مشهور بين سكان الفردوس الاعلى ان لولاه ما كانتش اعمالهم ضعفت للدرجه دي مشهور بين اهل النار ان ضياعهم كله معظمهم كان بسبب عدم استغلال رمضان مشهور بايه بالرحمه بالمغفره بالعتق من النار بالنفحات بالفتوحات بالاصطفاءات مشهور بنصر بدر ونصر فتح مكه مشهور ان يوم بدر ربنا قتل كل اللي سخروا من النبي واستهزأوا بيه مشهور بحطين وعين جالوت وفتح الاندلس مشهور بالفتوحات العظمى في تاريخ الاسلام كلها مشهور بانه شهر الهدايه شهر يا جماعه طب ليه ربنا يقول شهر شهر يا اخواني لان الشهر كله نفحات الشهر كله رحمات الشهر كله فتوحات يعني مش يوم فيه ولا شويه فيه لا مش في الاول وخلاص لا اسمعوا معايا بقى اول حاجه اذا كان اول ليله من رمضان اسمعوا الكون بيتقلب ازاي في استقبال رمضان يا اللي لسه نايمين وما بتستقبلوهوش صح اسمعوا الكون كله بيستقبل رمضان ازاي اذا كان اول ليله انا هجيب لكم اول ليله وكل ليله واخر ليله انا حاسسكم انا انتوا فين من كل ده انت فين من كل ده فين يا جماعه فين فين من اغلى ايام حياتنا إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان ليه؟ هم بيتأيدوا عشان أنت تتحرر وتنطلق الشيطان بيجري منك مجرى الدم هيتشل في رمضان ربنا هيشلهولك ليه؟ عشان ربنا يحفظك عشان ربنا يصدقك تماما لطاعته وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ليه؟ ليه؟ عشان ما يجيش شاب يقول ده أنا ياما عملت وياما سويت هتوب من إيه ولا إيه لا خلاص على صفحة بيضة ابدأ من جديد كأن ربنا بيقول لك ابدأ من جديد كل اللي فات انساه يا اما في رمضان تستغله بعد كده كل اللي فات راح يا اما تخرج من رمضان اسوأ مما كنت رمضان يا هتخرجي منه اطهر مما كنت يا هتخرج منه اسوأ مما كنت غلقت ابواب النار اوعى تفتحها انت على نفسك وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب في رمضان فرصه للدخول من ابواب الجنه الثمانيه لمين مفتوحه لمين مفتوحه للكل حتى للي عصى حتى للي عملوا كبائر حتى للي بارزوا ربنا بالمعاصي حتى للي كفروا بالله ورجعوا اسلموا وتابوا فيه مفتوح للجميع يا جماعه ابواب رحمه ربنا وابواب الجنه ده ده في اول ليله بس طب وفي اخر ليله ان الله يغفر لامتي في اخر ليله من رمضان يعني مغفره للامه ايوه ولكن إن- اذا اذا قضى العامل إذا وفى العامل عمله قضي له أجره أو وفي له أجره إذا قضى العامل عمله وفي له أجره يعني اللي اشتغل في رمضان بيتغفر له في آخر الليلة يعني آخر الليلة برضه ده آخر الليلة ربنا بيعتق فيها قدر ما أعتق طول السنة كلها يعني إيه يا جماعة يعني رمضان ده يعني ده ده أول ليلة وآخر ليلة طب ما بينهم كل ليلة اسمع ربنا تلتين الليل بيقول لك هل من تائب هل من سائل ملايكة كل ليلة بتقول يا باغي الخير أقبل يا اللي عايزين فتوحات وعطاءات تعالوا ويا باغي الشر أقصر أقصر ليه لأن زي ما الحسنات بتضاعف في رمضان السيئات بتضاعف في رمضان خافوا خافوا يا اللي بتقعدوا على الشيش الرم- الخيب الخيب الرمضانية خافوا يا اللي رايحين على الساحل الشمالي الخيمة الرمضانية الترابيزة بقى ب 7000 جنيه خافوا خافوا من ربنا لان زي ما الحسنات بتضاعف في موازين ال... في... في في مواسم الفضل السيئات بتضاعف يعني كل ليله الملائكه بتنادي وربنا من قبلهم بينادي وكل ليله عتقاء من النار وكل ليله دعوه مستجابه وكل ليله ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه وابواب السماوات كلها مفتوحه وابواب الرحمه مفتوحه يعني ايه يعني يا جماعه انت فين من كل ده انت فين من كل ده انتوا فين من كل المواسم الرهيبه دي شهر رمضان شهر ده حتى عند السحور انت ليك ثواب عند السحور تعرفوا ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يعني لسه ببدا بقول بسم الله الرحمن الرحيم ما صمتش ربنا يصلي عليا وملائكته ليه ده انا لسه ما اشتغلتش ده انا بس نويت نيه صادقه ان انا اصوم اذا كان عندي النيه الصادقه بس ربنا صلى عليكم الملائكه امال لما تشتغل بقى وتجتهد بالنهار ربنا يعمل لك ايه ربنا هيعمل عشانك ايه وهيديك ايه مواسم مواسم رمضان مش موسم رمضان مواسم يا حسرته اللي عند السحور قاعد ياكل ومبسوط وفرحان ومش عارف ان في لسه اسماء اتكتبت بالمعتوقين من النار الليله وانت يا غلبان قاعد لم تعتق وما انتش عارف ان راحت عليك الفرصه ده الليله لا يا جماعه مش عايزين نبقى من المحرومين شهر رمضان رمضان جاي من رمضاء رمضاء الحجاره المحرقه رمضان بيحرق بيحرق الشهوات في قلبك رمضان بيحرق الذنوب في صحيفتك رمضان بيخرجك زي سبيكة الذهب اللي خرجت من على النار طهرة كلمة رمضان خلصت الموضوع يعني جهد ومجاهدة وتعب طب يا جماعة اللي بيصوم رمضان صح بياخد جنة ايه الريان كلمة رمضان عكس كلمة الريان الر- رمضان فيها احتراق وريان فيها ارتواء ليه عشان ربنا يعرفنا ان النعيم لا يدرك بالنعيم لازم تتعبي عشان ترتاحي في الاخر من اراد المؤمن اذا ارتاح غفل لازم تبذل عشان ترتاح في الاخر من كان له بدايه رمضانيه محرقه كان له نهايه ريانيه مشرقه الجائزه الكبرى الجائزه الكبرى في رمضان ان في الجنه باب يقال له الريان ينادى يوم القيامه اين الصائمون فاذا دخل اخرهم اغلق عليهم فلم يدخل احد معهم الجائزه الكبرى يا جماعه الصائم فرحتين وكذلك له عيدين عيد بعد رمضان اللي هو عيد الصغير وعيد يوم القيامه على باب جنه الريان ده الرسول ما قالش الجنه اسمها الريان ده قال الباب اسمه الريان يعني من اول من وانت على الباب هترتوي كل شهواتك هترتوي كل رغباتك ما انت ياما عطشت والناس شربت وياما جعت والناس شبعت النهارده ارتواء كامل يا جماعه الجائزه الكبرى فاذا يقال اين الصائمون جنه حصريه للصائمين حصريا للصائمين فقط فاذا دخلوا دخل اخرهم اغلق عليهم يعني كل اهل المحشر حتى اهل الجنه واقفين يتفرجوا عليهم والكل بيتحسر يا ريتني كنت من الصوامين يا ريتني كنت منهم تضيع الفرصه دهيت تضيع الفرصة دي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه يعني أنزل في شرفه وتمجيده وكرامته القرآن القرآن نزل يمدحه وبرضه القرآن نزل في رمضان طب إيش معنى رمضان إيش معنى القرآن ينزل في رمضان مش الرسول لأن رمضان ده يا جماعة ده البداية رمضان ده بداية علاقتك بالله رمضان ده بداية الدين على الأرض كلها اسمع الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ونزل التوراة لست خلينا من رمضان يعني كمان التوراة في رمضان ونزل الإنجيل لثلاث عشرة مضينا من رمضان كمان الإنجيل في رمضان ونزل الزبور صحف داود لثمان عشرة خلت من رمضان كمان صحف داود ونزل القرآن لأربع وعشرين خلينا من رمضان يعني كل الكتب السماوية في رمضان يعني رمضان كان بداية الهداية بداية الهداية في الدنيا كلها لازم يبقى رمضان بدايتك لازم يبقى رمضان بداية بيتك رمضان الع... رمضان الشهر اللي مكة كلها اسلمت فيه رمضان الشهر اللي ياما ناس دخلت في رحمة ربنا فيه هنضيع رمضان احد اخواني بيقول مرة دخل الجامع في رمضان شاف شاب بيقول الشاب ده انا لما دخلت الجامع وشفته انا قلت انا غلطت وده مش الجامع مش ممكن ده يدخل جامع كان بيقول لاصحابه من كتر اللي وصل له إيه اللي لسه ما عملناهوش من المعاصي عشان نعمله والعياذ بالله بيقول لقيته داخل في رمضان والوقت حافظ من حفاظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى كام واحد كانت بدايه علاقته بربنا في رمضان خليه بدايتك بقى خليه بدايتك طب ليه رمضان القران كله نزل فيه القران كله ازاي هو مش الرسول نزل عليه في رمضان بس في ليله القدر اول ليله قدر خمس ايات من اول سوره اقرا القران كله نزل للسماء الدنيا الاول لبيت العزه في سماء الدنيا طب ليه ليه ليه, ليه؟ المعنى ده بيدل على ايه بيشير لايه ان القران كله نزل في رمضان ان الدين كله نزل في رمضان ان رمضان ده شهر الدين كله رمضان ده شهر اخذ الدين بقوه رمضان شهر تطبيق الدين كله رمضان يا جماعه احنا بنعمل فيه عبادات براه ما فيش عباده واحده منها نقدر نعملها مين فينا يقدر يصوم 30 يوم ورا بعض يقوم 30 ليله ورا بعض بنفس عدد الساعات ده بتاع رمضان الا نادر النادر يعني ما بالك ان كل ده مع بعضه ختمات قران رمضان بيثبت انك تقدري وانك انت تقدر انك تقدر تتغير اديك صمت 30 يوم ما عدتش تقولي بقى ما اقدرش اديك قمت 30 ليله ما عدتش تقول بقى ما اقدرش خلاص يا جماعه رمضان اثبت ربنا ورانا بيه برهان ان احنا باذن الله بالاستعانه بالله نقدر انا مش عارف اقول ايه واسيب ايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اليسر ربنا يريد بك اليسر في دنيتك وعند موتك وفي قبرك الفائزين في رمضان دول اخرتهم غير اخره كل الناس لو انت فزت في رمضان موتك بيبقى افراح وفرحة حين يلقى الله القبر بيبقى حصن حصين من النار ساعة الطلوع من القبر بيبقى ريحتك أطيب من ريح المسك يعني أطيب من ريحة الشهيد أطيب في صحيح مسلم لا خلوف لا خلوف بالضم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك في صحيح مسلم يا جماعة يعني أنت طالع ريحتك غير كل الناس كل الناس عطشانة وأنت مروي لأنك يا معطشت كل الناس حرانة وأنت في ظل صداقتك اللي تصدقت بيها في رمضان مين يا جماعة مين يا اخوانا مين يا جماعه يقدر ينتهز شهر رمضان اسرع الناس للجنه اتقل الموازين فيهم غير ان الصيام سفيان بن عيينه بيقول ان الصيام ما حدش يقدر ياخد منك حسناته يعني على القنطره لو انت ظلمت حد من العباد ياخد من اي عباده الا الصيام ليه عليه حصانه ربانيه ما حدش يقدر ياخده يعني ده اللي ممكن تدخل بيه الجنه في الاخر ولا يريد بكم الح... العسر الحسره اللي في النهايه لما تلاقي الناس بسبب رمضان طلعت في الجنه تن تندم ساعتها على الخيبه الرمضانيه وتندمي ساعتها على المطبخ اللي قضيتي فيه رمضان كله هتعرف ساعتها قيمه التراويح هتعرفي ساعتها قيمه ختمات القران لما نشوف الناس فازت بسبب رمضان قد ايه يا جماعه قد ايه رمضان اللي مش هيشتغل اللي مش هيتقل ميزانه في رمضان هيتقله امتى اللي مش هيحول موته لافراح في رمضان هيعمل لموته امتى اللي مش هيجاب دعائه في رمضان هيجاب دعائه امتى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم الصيام اصلا في اللغه لما الفرس ما عادش ياكل ولا يشرب بس لسه واقف على رجليه لسه واقف على رجليه اسمه صائم الصيام انك ما عدتيش بتاكلي وتشربي بس قائمه لله بالعبادات خلاص الغذاء والشحن ما عادش الاكل والشرب والشرب عاد غذاء تاني رمضان شهر الروحانيات الرسول كان بيواصل عليه الصلاه والسلام الصيام فيه من غير اكل وشرب ويقول يطعمني ربي ويسقيني غذاء تاني طعام تاني كان بيستخسر الدقيقه تروح في رمضان في الاكل والشرب عليه الصلاه والسلام كان اجود في رمضان من الريح المرسله حينما كان ياتيه جبريل يدرسه القران ليه لان لما كان بيجي له اعظم ملك في اعظم شهر يدرسه اعظم كتاب كان الرسول بيعمل اعظم صفه اللي هي الجود والكرم الكرم ولان اخطر حاجتين في, في يوم القيامه العطش والحر صيام رمضان يقيق العطش لسه الحر صدقه رمضان تبقى انت في ظلها يوم القيامه كما ثبت عن رسول الله ان المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه يبقى انت نجوت من اكبر مشكلتين يوم القيامه وايه كمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام في رمضان لما شاف جود ربنا وكرم ربنا ونفحات ربنا جاد على البشر كلهم ولان النبي كان نفسه ربنا يجود عليه كمان وكمان فبيجود على البشر عشان ربنا يجود كمان وكمان ولان الرسول قلبه رحيم عليه الصلاه والسلام لما ده لما تدوق الجوع والعطش تعطف على كل الناس وعلى كل محروم ولان النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز كل الناس تتفرغ للعباده فكان بيدي للكل للكل للكل عشان كله يتفرغ للعباده ولان الانسان لما بيصوم ويمتنع عن الدنيا بيزهد في الدنيا فيبدا يطلع الدنيا بدون حساب ولان الرسول كان بيعطي عطاء من لا- من لا يخشى الفقر لانك انت لما بتشوف كرم ربنا خلاص بتعطي عطاء من لا يخشى الفقر لما تشوف جود ربنا سبحانه وتعالى روحانيات يا جماعه كل دي معاني يا اخواني عشان كده ربنا سمى الصائمين السائحون والسائحات ربنا سمى الصيام سياحه سياحه روح الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا كلمه واحد عايش دي كلمه حد عايش ايمان يعني طول ما انت صايم قلبك عايش مع عظمة ربنا عشانك يا رب عطشان يا رب كوباية المية قدامي ومحدش شايفني بس عشانك يا رب مش هشرب واحتسابا قلبك عايش مع جنة الريان اللي انت نفسك فيها بسبب صيامك كل ما تجوع معلش طعام الريان بكرة هاكله كل ما تعطشي معلش شراب الريان وانهار الريان بكرة اشرب منها وعصائر الريان كل ما تشتاق لزوجتك تبقى معلش زوجة الريان زوجتي في الجنة وزوجي في ال... يا جماعة رمضان ده رمضان ده شهر المشاعر كلها رمضان الصيام فيه عامل زي الصلاة السحور زي تكبيرة الأحرام الله أكبر والفطار زي التسليم السلام عليكم ورحمة الله وما بينهم انت خاشع خاضع طاير عايش مع كرم ربنا وعايش مع كل المعاني دهيت هنعمل ايه في رمضان اللي مش هيسبق في رمضان هيسبق امتى اللي مش هيغفر ليه في رمضان هيغفر له امتى اسمعوا واحد من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني ترجع كأم ولدتك امك اتنين من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اهداه تلاتة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر يعني التلاتين يوم صيام وقيام جت ليلة عوضتهم كلهم يعني ليلة واحدة بالشهر كله ايه ده النفحات دي اللي مش هيتعرض لنفحات ربنا في رمضان هيتعرض لها امتى زي ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صح عن رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام لما الرسول اخبرنا ان في ايام الظهر كل الايام نفحات يعني الثلث الاخير من الليل رمضان عشر ذي الحجه نفحات فمن فاز او تعرض لنفحه لم يشقى بعدها ابدا النفحه دي اصلا نفحه الطيب يعني كان الخزاين ينزل منها نفحات كده اللي ياخد النفحات دي لا يشقى بعدها ابدا احنا فين يا جماعه رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن يعني مش م... مش غافرات لا مكفرات التكفير اللي هو التغطيه يعني من كتر مضاعفه الحسنات تغرق السيئات تغطيها تماما لما بينهن يعني تخيل ادي رمضان وادي رمضان وما بينهم في الصحيفه سيئات سيئات سيئات النور بتاع رمضان على رمضان يغرق اي حاجه بينهم اي حاجه يا جماعه مواسم مغفره موسم مغفره اللي مش هيتغفر له في رمضان هيتغفر له امتى امتى يا جماعه اللي مش هي... اللي مش هيشتغل في الدعوه في رمضان هيشتغل في الدعوه امتى اللي مش هيشتغل لدين ربنا في رمضان اللي مش هيعطف على الفقراء والمساكين في رمضان هيعطف عليهم امتى زي ما انتم شايفين كده كل دي حالات ودي جزء من من اللي كان في العربيه من اللي كان في العربيه بره ويعني كل دي حالات وحالات باذن الله سبحانه وتعالى مشروع عظيم مشروع كبير مشروع جديد باذن الله الواحد تمناه ياما تمنى هذا المشروع كلمتكم عنه يمكن مرتين او ثلاثه قبل كده مشروع اطعام المحرومين مش اطعام السائلين في فرق بين السائل والمحروم المحرومين المهم يا اخواني على ما نيجي اللي مش هيشتغل في الدعوه في رمضان هيشتغل في الدعوه امتى امتى يا جماعه امتى يا اخوان رمضان الصحابه ربنا فتح على ايديهم مكه وبدر في في رمضان انت ربنا يفتح على ايديك ايه في رمضان شاب اللي, اللي واحد موقفه بيقول له قول لي اسماء الصحابه قال له سيدنا بكر وسيدنا عمر بكر قال له طب قول لي اسماء سور القران كده قال له سوره النمله وسوره النحله احنا للدرجه ديت لدرجه ان ال- ال- الترابيزه في في الخيام الرمضانيه توصل ل 7000 جنيه ايه ده للدرجه دي بنصرف عشان المعصيه امتى هنتغير يا جماعه اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون يعني ايه يتطهرون يعني المفاهيم اتقلبت الكلام ده وراه مجهود رهيب من اهل الباطل عشان الناس مفاهيمها تتقلب الوقت ال- ال- ال- القنوات العلمانيه شوفوا المجهود الرهيب اللي بيبذلوه شوفوا مدينه الانتاج الوقت بقى المجهود الرهيب بيتبذل قد ايه هو رمضان موسم تمثيليات ولا اغاني ولا هم عايزين يقلبوا المفاهيم عايزين ينكسوا المفاهيم ولازم يكون في جهد مضاد لاهل الباطل يا جماعه رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إيه ليه رحمة الله وبركاته عشان أهل البيت ده بيت دعوة ده بيت هداية ده بيت عمل لدين ربنا سبحانه وتعالى خلي بيتك بيت دعوة خلي بيتك بيت عمل لدين ربنا حياتكم تتملى بالرحمات ولا يا ترى يا جماعة اللي هتفوت منه الفرص دي في رمضان هيعوضها ولا مش هيقدر يعوضها هيجيبها ولا مش هيقدر يجيبها كلام كتير وموضوع رمضان موضوع خطير ورمضان لو ضاع مش هيتعوض ورمضان لو راح منك مش هيتعوض كفايه رمضانات اللي راحت كفايه كل رمضان راح من حياتنا نقف بقى كفايه كل فرصه عتق من النار راحت كفايه كل فرصه دعوه مستجابه راحت كفايه كل فرصه ثمن ابواب جنه مفتوحين راحت كفايه فرص العمر في رمضان بتروح يا جماعه انا عايز الوقت باذن الله سبحانه وتعالى يعني قبل ما ال- ما, ما, ما- ما الوقت ينسحب مننا نبدا نتكلم بقى عن مشاريع رمضان عن المشاريع اللي احنا نشتغل فيها في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى ادي ورقه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني بعد مجهود من اخواننا ربنا يجزيهم كل خير كل من شارك في هذه الورقه وكل من شارك في انتاجها ورقه يوم في حياه صائم ورقه جديده تماما ورقه جديده تماما باذن الله سبحانه وتعالى ورقه فيها مشاريع رمضان كتبنا المشاريع اللي ممكن باذن الله تخلي رمضان ده فعلا اغلى ايام حياتك واغلى ايام حياتك اللي ممكن تخلي رمضان ده يخليك يوم القيامه يوم القيامه اتقل الناس في الموازين واسرع الناس على الصراط واسبق الناس للجنه اللي ممكن تخلي قبرك حصن حصينه من النار كتبنا مشاريع باذن الله سبحانه وتعالى يعني مشاريع يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام كان في رمضان بيواصل عشان الدنيا ما تروحش منه الصحابه رضوان الله عليهم والسلف كانوا بيقتلوا نفسهم من العباده في رمضان عشان كده انا عايزك تركز معايا انا هعرض عليكم دلوقتي صفقات مشاريع ثروات كنوز كل واحده من دي كنز من كنوز علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ونبدا ان احنا يا اخواني نبدا نركز مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى عشان نشوف كل مشروع من دول هنخرج منه بايه اول مشروع مشروع ضربه البدء مشروع ضربه البدء ايه ضربه البدء دي ضربه البدايه ان اول ليله في رمضان اللي هي ان شاء الله غالبا يعني غالبا على توقيت مصر يعني غالبا يوم الجمعه الجايه المغرب يعني هيبقى السبت الا ان يكون الجمعه وهي الجمعه هي السبت ولكن غالبا هيبقى السبت يعني هيبقى يوم الجمعه المغرب اول بدايه في رمضان انا عايزك ما تقولش انا قدامي 60 فرصه عتق من النار و30 ليله في كل ليله عتقاء من النار لا انا عايزك انا عايزك تبقى رمضان ده بالنسبه لك مش 60 لا انا عايز اول ليله تبقى ضربه البدايه اول ليله تقسمي على نفسك ان دي ليله العتق من النار ان الليله دي لازم هنعتق من النار الليله من اول ليله يا جماعه ان شاء الله باذن الله كلنا من اول ليله نعاهد ربنا ونعزم انها تبقى ليله العتق انا عايزك كل ليله في رمضان وانت بتتسحر تقول دي هتبقى ليله العتق ان شاء الله كل يوم كل ليله وانت بتفطر تقول دي ليله العتق ان شاء الله وترفع ايدك وتدعي زي ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيدعي مع اهله بعد الفطار تدعي ان دي تبقى ليله العتق من النار ان شاء الله وان ربنا يملاها بالطاعه كل يوم وانت بتتسحر هيبقى يوم العتق من النار باذن الله سبحانه وتعالى يبقى ده مشروع ضربه البدايه ان من اولها هيبقى ضربه بدايه باذن الله المشروع الثاني مشروع كيف تصبح مالتي مليونير في 30 يوم او مشروع كيف تربح المليار في 30 يوم دي ممكن بتبقى عناوين بعض الكتب على الرصيفه كده يعني يضحكوا على الناس شويه كده والله اعلم يعني ان شويه مشاريع يعني كده في 30 يوم تبقى غني وتبقى انما الوقت انا عايزك يبقى رصيدك الاخروي اعلى من الرصيد الدنيوي لاصحاب شركات المحمول واصحاب ال multinational groups انا عايزك تبقى ملياردير واحنا كلنا يا رب ربنا يتقبل منا يا رب كلنا فقراء لتقبل الله لما نعمل وفقراء لمعونة الله انت تعرفي ان ثواب قراءة ختمة قرآن في الايام العادية بيوصل لتلاتة وتلاتة من عشرة مليون حسنة بإذن الله ربنا تقبل يعني يغفر لك تلاتة وتلاتة من عشرة مليون سيئة ما بالك إذا كان مستوى المضاعفة في رمضان إن التسبيحة بألف تسبيحة إن العمرة بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يعني ثواب الحج وثواب إنك تبقى ص- يعني كأنك صحابة رسول الله كأنك مع الصحابة ما بالك بمستوى المضاعفة يبقى ختمة القرآن بتضاعف قد إيه هتختم كم ختمة السنة دي هتختمي كم ختمة السنة دي هتختم كل قد إيه انوي كده هتقرأ إمتى هنقرأ في جلسة الضحى إن شاء الله وهنقرا ان شاء الله بعد الظهر وفي المواصلات وبعد العصر ده طبعا من العصر للمغرب وبعد الفطار ان شاء الله ونسمع في التراويح وفي التهجد ان شاء الله هنملى الوقت كله بقراءه متدبره متفكره لكتاب ربنا انت تعرفي انك اول ما بتفتحي المصحف كده اهو اول ما بتفتحي المصحف بس تبص فيه الحسنات تبدا تشتغل ليه لان مجرد النظر للمصحف عباده تعرف انك اول ما تبدا تقرا اول حرف العداد يبدا يشتغل اصل رمضان رمضان عدادات كتير قوي شغاله عدد القران والصيام والاسر اللي انت بتكفلها والصدقات والذكر كله شغال في نفس الوقت تخيل دلوقتي انك انت اول ما تبدا تقرا اول حرف بس بالحرف كل حرف ب 10 ب 10 ب 10 طب لو نزلت دمعه من عينك تبقى في ظل عرش الله لانك ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك طب لو ايه اثرت في قلبك فقمت مكررها مره واثنين وثلاثه او صفحه لا لا لا ده انت كده دخلت بقى في ثواب التدبر مش ثواب القرايه بعض السلف قال يضاعف الحسنه من 10 ل 700 موضوع بقى تدبر طب لو الواحد خلق طبق الكلام ده لا ده بقى كده ان شاء الله من اهل شفاعه القران يوم القيامه يبقى مشروع كيف تصبح مالتي مليونير او كيف تربح المليار في 30 يوم ادي المشروع قدامنا هوت يا ترى يا جماعه ومئات الملايين من الحسنات بين ايدينا يا ترى هنضيعها ونرجع نبكي يوم القيامه على الحسنه الواحده ولا هنفوق من الوقت المشروع الثالث مشروع رمضان غيرني مشروع اللي عايزين يتغيروا بقى اللي عايزين رمضان بالكيف بقى مش مجرد كم وبس يا اخواني يا اخواني انا عايز اقول لكم ان صلاه التراويح هو مشروع التراويح لا مش التراويح بالظبط مش تراويح بس التراويح كان الصحابه بيصلوا لغايه ما يتعكزوا على العصيان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بهم لغايه ما خشوا ان يفوتهم الفلاح اللي هو الغداء المبارك اللي هو السحور يعني بالمصطلح اللي هو السحور الر- الصحابه يا جماعه كان لما بيتصلى بيهم البقره في 12 ركعه كانوا بيقولوا خفف الامام سموا صلاه التراويح تراويح عشان التريح في النص لانها صلاه طويله جدا فما بالكم يا جماعه ان لازم نصلي السنه دي ان شاء الله في مسجد بيقرا بجزء ولو فاتك الصلاه لاي عذر تصلي انت بجزء في البيت اشمعنى جزء عشان تبقى سمعت ختمه قران كامله على مدى الشهر يبقى دي ختمه كمان تضاف لختماتك وعشان لو صلينا بجزء مش ممكن ليله هنقل عن 100 ايه في التلاوه كل ليله ومن قام الليله ب 100 ايه كتب من القانتين يبقى احنا كتبنا في رمضان من القانتين باذن الله سبحانه وتعالى ولان يا جماعه كمان احنا عايزين نيجي بقى بعد العصر كل يوم نمسك الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل ونقراه بتدبر وخشوع وتفكر عظيمين ليه بقى عشان تقف في التراويح وانت محضر وخاشع ساعتها فعلا رمضان هيبقى نقطه تغيير في حياتك ساعتها فعلا هتبدا تتغير ولو جبنا كتاب تفسير وقرينا تفسير الجزء منه بالنهار تفسير السعدي موجود في كل بيت ومتاح بثمن بسيط جدا في كل المكتبات في طبعة مجلد واحد حسبت عدد صفحاته وقسمتها على 30 لقيت ان ال- طلع يعني 29 يعني ايه يعني عدد صفحات الجزء الواحد في المتوسط 29 صفحة صعب انك تقري 29 صفحة من تفسير زي تفسير السعدي كل يوم يطولوا في بعض الاجزاء ويقص- ويقصروا بعض الاجزاء صعب يا جماعة صعب وتبقى عملت ختمة ما حدش بيعملها في الدنيا دلوقتي نادر اللي بيعملها اللي هي ختمة المدارسة وكان أجود ما يكون حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن مدارسة بقى نطلع بقى للتغيير بقى إنها مش نفضل نقرأ قرآن ونخرج من رمضان مش متغيرين لا عايزين نتغير نحضر لصلاة التراويح بإذن الله نحضر تلاوة ونقرأ كمان التفسير للي عايز بقى ربنا يفتح عليه ويبقى داعية بكرة ولا يبقى له دور في إصلاح الواقع بإذن الله بكرة أو ممكن تسمع شريط في تفسير الجزء وشرايط زي دي موجودة على النت لو دورت على النت هتلاقي فيها بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى ده مشروع رمضان غيرني أو مشروع التحضير للتراويح غير يا جماعه ان احنا لو صلينا في مسجد بيقرا بجزء ده دي حاجه تانية ان اصلا من صلى وراء الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله يعني ايه يعني الليله 12 ساعه لو انت صليتي ورا الامام الساعتين اللي صلاهم يتكتبوا لك 12 ساعه قيام يا نهار ابيض ولو صليت الفجر والعشاء في جماعه انت كمان انت في بيتك ان شاء الله ليكي نفس الثواب يبقى كمان خدت قيام ليله تانية يا راجل ولو رجعت نمت لك ساعتين صحيت تهجدت تاني يتكتب لك قيام ليله ثالثه يا ترى هتقوم كام ليله كل ليله في رمضان ويا ترى هنصوم رمضان السنه دي ولا زي كل سنه هنصومه بقلبنا ونعيش بقلبنا مع الله ولا زي كل سنه يا ترى يا جماعه المشروع اللي بعد كده مشروع يا ترى هتصوم كام يوم السنة دي يا ترى هتصوم كام رمضان السنة دي اللي هو مشروع التأمين على الصيام اللي هو مشروع ان كل واحد بتفطره بتفطره ليك اجر يوم صيام زيه بس ده كان صايم رمضان مش صايم يوم عادي يبقى ليك صيام يوم رمضان زياده يعني لو فطرت كل يوم عشرة يبقى انت عشرة اغنياء او فقراء يبقى انت ليك عشر رمضانات في ميزانك غير رمضانك كل دول تامين على رمضانك يعني لو فطرت 36 صايم على مدى رمضان وال- و- و- كل صايم بيوم واليوم ب 10 امثاله 360 يوم خليت السنه كلها رمضان خدت ثواب ان السنه كلها بقت رمضان مشروع التامين على الصيام يا جماعه مشروعات تفطير الصائمين دي من اخطر المشروعات وانا جاي لكم النهارده بمشروع خطير في تفطير الصائمين فضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني الواحد بفضل ومنه الله يعني بيشارك فيه بقدر ما يستطيع من الدعوه اليه او او او يعني في السنوات اللي فاتت والسنه دي ان شاء الله اتمنى انكم تشاركوني في هذا المشروع العظيم ده كل صايم بيفطر يعني 5 6 جنيه ولا حاجه الصايم فطار الصايم بيوم رمضان في ميزانك يعني انت لو جبت 10 علب تمر حطيتهم في المسجد الناس فطروا منهم طول الشهر في ميزانك لو انت شلت معاك اكياس تمر وانت رايح تصلي المغرب وزعت على الناس في الشارع في ميزانك لو شاركت في مشاريع تفطير الناس على الطريق السريع وقدام المستشفيات وفي المواقف في ميزانك لو انت عملت مطبخ في بيتك وعملت وجبات 50 60 وجبه واخوكي ولا اي حد وزعهم على الناس في في يعني على الطريق السريع قدام المستشفيات او المواقف في ميزاننا يا جماعه يعني يا جماعه تفطير الصائمين ده من اخطر المشاريع واعظم المشاريع يبقى مشروع التامين على على الصيام آه، مشاريع صنايع المعروف يا جماعه ميزانها عالي قوي كان يعني احدى النساء الفاضلات بتزور ناس في مستشفى السرطان فبتقول للمريض الاولاني نفسك في ايه قال لها كيسين دم ادته فلوسهم التاني نفسك في ايه قال لها ان انا يعني آه يعني ان انا اشوف اهلي اتصلت له بيهم التالت بتقول له نفسك في ايه قال لها نفسي ابلع عريقي نفسي ابلع عريقي خرجت سجدت لربنا شكر نفسي ابلع عريقي يا جماعه الناس دي عايزه حد يساعدها اخت من الاخوات الفاضلات قعدت تدور على الانجاب 10 سنين ما انجبتش يئست من خلاص من انها تنجب واشتغلت في العمل الخيري وفضلت تاكل الناس وتروح مستشفيات وهي مره بتاكل واحده كحك مريضة أمراض عقلية في مستشفى الأمراض العقلية قالت لها إن شاء الله ربنا هيرزقك نونو والله العظيم ربنا هيديك نونو وهتعملي السبوع بتاعه هنا هو طبعا السبوع ده حاجة مش شرعية ولكن هي يعني إيه يعني يعني كلمة يا جماعة إنما السبوع طبعا مش إيه مش ده ال- الحاجات الشرعية اللي عندنا بت... رزقت بعدها وكان اول مره يتعمل هذا الامر في مستشفى امراض عقليه ربنا بيدي للي بيشتغلوا ربنا بيدي للي بيعطفوا على الفقراء واللي بيدوا المحاريم يا جماعه عشان كده ان شاء الله هنقول الوقت مشروع مشروع شنط رمضان للمحرومين للاسر بتاعه القرى المحرومه مش بس اسر المدن دول 5000 اسره وكمان بفضل الله في الطريق يعني حوالي 10000 اسره تانيين مشروع كبير بدانا ننزل القرى واستكشاف لحالات القرى بفضل الله سبحانه وتعالى حس ان احنا نجيب حالات القرى الغلابه بقى حالات المحرومه نودي للحالات دهيت باذن الله سبحانه وتعالى هذه المساعدات مشروع مفاتيح خزائن الله ايه مفاتيح خزائن الله كتيب دعاء تشتريه او انت تشتريه يكون في احاديث اذكار ادعيه صحيحه وكل يوم قبل الفطار نص ساعه تدعي ربنا في نص ساعه ممكن تغير حياتك كل يوم اوعوا يا جماعه خزائن ربنا المفتوحه ديت تروح ده مش دفتر شيكات اغنى اغنياء العالم مديهولك ده فرص مفتوحه وطول ما انت ماشي بالنهار ادعي وبعد الفطار لموا نفسكم وادعوا يا جماعه ادعوا بالليل وبالنهار وبالتهجد مشروع زياده الارزاق وتوسعها اللي هو من اراد ان يبسط له في رزقه يصل رحمه ان بسط في الرزق عايزه ذريه عايز عايز تتجوز يا حبيبي عايزه تتجوزي عايز وظيفه عايزه اولاد عايزه ربنا يصلح لك زوجك عايز عايزين ايه يا جماعه عايزين رزق صلوا ارحامكم يا جماعه يا اخوانا وصيتنا في رمضان يا اخوانا رقم واحد الرحم الارحام يا جماعه الارحام الارحام من وصلها وصله الله لو انت وصلتهم في رمضان بالفلوس اللي ربنا اداها لك شوف ربنا هيوصلك بفتوحات قد ايه في رمضان ومن ضمن الرحم الوالدين الام لما الراجل جه حديث صححه الهيثمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقدر على الجهاد قال الك ام قال قال له نعم قال له فبرها او فاتق الله فيها فانك حج ومعتمر ومجاهد حديث صححه الهيثمي يبقى مين اللي يضيع ثواب بر الام اعمل عزومه ل- ل- لجيرانك يا اخي الجيران يا اخي شيء مبكي كل واحد يطلع محموله دلوقتي يطلع لي خمس ارقام منه لجيرانه مش هيبقى معاك ارقام جيرانك اصلا ازاي يا جماعه عزومه لجيرانك وعزومه لرحمك وعزومه لقرايبك واكرم كل الناس على قد ما تقدر ده مشروع زياده الارزاق وتوسيعها مشروع 30 قصر في الجنه مش في مصايف نيس الفرنسيه ولا هواي ولا مصايف ولا في جمصه ولا ولا الحاجات اللي فوق واللي تحت ديت مشروع 30 قصر بايه بال 12 ركعه سنن الرواتب يوميا اتنين قبل الفجر اربعه قبل الظهر واتنين بعده الظهر لوحده معاه سته نص ام واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء اوعى تفرط في ركعتين السنه اللي بعد المغرب اوعى يا جماعه تنسوهم مشروع الكنز الضائع ايه الكنز الضائع ده الكنز الضائع ده يا جماعه اللي هو اللي هو مشروع الساعه اللي بعد المغرب الساعه اللي بعد الفطار واحد هيقول لي يا اخي ده انت البرنامج بتاعك هيجي الساعه اللي بعد الفطار مالكش دعوه يا سيدي مش عايزك تتفرج عليا انا عايزك تفتح كلام ربنا وتقراه ابقى اتفرج في الاعاده الساعه اللي بعد المغرب ديت انت لو قمت فاطر وطرت على المسجد او قفلت اوضتك عليكي هتقرا فيها جزء قران على مدى ال 30 يوم ختمه ختمه كامله في اوقات بتضيع في كسل وفي طهر ولا ه- هنتفرج على حوار مع الفنان فلان الفلاني اللي بيحكي قصه نجاحه على بقى ما بقى مفسد من المفسدين في الارض والبرنامج الكوميدي الفلاني ما ينفعش يا اخواني ما ينفعش مشروع رهبان الليل احنا قلنا ان ربنا بيتنزل في الثلثين الاخرين من الليل اشهر الاقوال بره رمضان تلت على خلاف ولكن اشهر الاقوال التلت الاخير رمضان التلتين الاخيرين بحديث صحيح عن ابن عباس هنضيع ديت هنضيع رهبان الليل يا جماعه هنضيع الفرصه الرهيبه ديت مين اللي هينام غير اللي مش محتاج ربنا بقى واللي مستغني عن ربنا بقى انما اللي بيشتاق لربنا مش هينام يا جماعه من وانت راجع من صلاه التراويح يبقى يبدا التلتين الاخير من الليل مشروع سبع حجات يومين في رمضان سبع حجات اه جلسه الضحى بحجه وعمره جلسه الضحى اه احنا مش عودناش عارفين نروح عمره اهوت بسبب ال... يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فالوقت قدامك فرصه تحج وتعتمر كل يوم اهوت يبقى انت هتعمل ايه بقى ادي فرصه اهي إيه، حجه يوميا وحجه انك تسمع درس علمي يومي طب واجيب درس علمي ده منين صلي في مسجد التراويح اللي فيه بيقولوا درس بين الترويحتين تقوم تسمع درس علمي يبقى انت دي بحجه وخمس فروض يوميا تتوضى اول ما تسمع الاذان وتجري على الجامع فور ما تسمع الاذان تصلي في الجامع يبقى بحجه يبقى بخمس صلوات يعني سبع حجات يوميا مشروع ليله العمر بقى ليله القدر 12 ساعه ب ألف خير من ألف شهر يعني خير من 720 ألف ساعة يعني خير من 3 أرباع مليون ساعة يعني الساعة فيها أفضل من 60 ألف ساعة يعني تفطير صايم ليلة ليلة ليلة ليلة وترية في العشر الأواخر أفضل لو وفقت ليلة القدر أفضل من 60 ألف صايم تفطرهم في غيره الركعة في ليلة القدر أف- القدر أفضل من 60 ألف ركعة ال- الصدقة صلة الرحم والاتصال برحمك أو زيارتهم أفضل من 60 ألف زيارة رحم ليلة القدر دي الليالي الوترية يا جماعة نعتكف فيها نصلي المغرب والعشاء والفجر في الجامع فيها عشان يبقى قيام ليلة إن شاء الله عشاء والفجر نفطر فيها الصائمين ونسحرهم بالذات المعتكفين في الجوامع لأن دول أكتر ناس المتفرغين للعبادة ترزق الإنسان بهم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع فرسان الدعوه ان احنا عايزين نجتهد في الدعوه بقى عايزين رمضان كل الناس عايزه تسمع اشتري بكل ما تستطيع شرايط وسيديهات وكتيبات ودي للناس كلها ودي لاصحابك ودي لسواقين المواقف ولسواقين الميكروباصات واشرط على كل واحد انه يشغلها وانه يسمعها يعني يا جماعه كان احد الناس بيحكي لي عن واحد عامل عنده العامل ده الراجل ده كان زعل منه فالعامل يعني بعد سنتين كده خلاص المشكله عدت يعني فالراجل بيقول للعامل انت يعني الفتره انت التزمت والتحيت و و- و- بسبب ايه قال له يوم ما طردتني روحت كنت إدت- إدت- اديتني شريط ديني قبلها ما سمعتوش روحت ما لقيتش حاجه اعملها سمعته سمعته حوالي 16 مره التزمت بسببه فضل الله سبحانه وتعالى تستقلش بالثمره امسكي اتنين من صحباتك طول الشهر عليهم حثيهم يبقى كلهم في ميزانك باذن الله سبحانه وتعالى مشروع فرسان رمضان مشروع التوبه اليوميه كل يوم تتوب من ذنب توبه نهائيه اول يوم ان شاء الله ما عدتش هختلط اي اختلاط تاني يوم التدخين انتهى تالت يوم الاغاني والمعازف احذروا يا شباب من شاشه النت وشاشه الدش احذروا يا شباب ايام الامتحانات التلفزيونات بتتشال من البيوت عشان امتحانات الدنيا طب عشان رمضان هنشيل ولا لا مشروع فارسات رمضان حجابك بيضاعف حسناته في رمضان على قد مضاعفه الحسنات في رمضان البسي النقاب الكامل في رمضان البسي حجاب عائشه وفاطمه في رمضان مشروع العنايه المركزه مشروع 10 ايام في جوار ربنا كرم ربنا بيزيد قوي قوي بقى في اخر رمضان وي وي- ويفتح لنا باب بيته 10 ايام في جواره في اخر رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني المشاريع كتير يا جماعه في الورقه مشروع فرسان الذكر احب الكلمات الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر افضل عند الله من جبل احد يصعد كل كلمه حوالين العرش بصوتك تذكر بها عند الله احب مما طلعت عليه الشمس كل كلمه بشجره في الجنه مين اللي هيضيع ثواب العظيم ده في ش- في جلسه الضحى وفي كل وقت في رمضان واخر حاجه مشروع ماذا بعد رمضان ان احنا يا جماعه نعاهد ربنا في رمضان ان في ص... ان في عباده معينه ما عدناش نسيبها صيام اثنين وخميس قيام ليل ساعه آه، آه، اي عباده وان في صغر معين من صغور نصره الدين ما عدناش نضيعه ابدا باذن الله سبحانه وتعالى يعني الورقه مليانه مشاريع فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يجزيه كل خير يعني لما حسيت طبعا ان الورقه لان الورقه بدات بدات تكبر مننا فيعني جزاه الله خيرا يعني يعني قلت له يا شيخ محمد الورقه كده ممكن تكبر و- والورقه هتترجم بلغات كتير عالميه باذن الله فلازم يكون فيها مراجعه من حد من شيوخنا وعلمائنا جزاه الله خيرا على كل الاسهام اللي اسهمه في هذه الورقه يعني في الاخر راجعها الشيخ محمد حسين يعقوب الورقه موجوده على موقع Way to Allah الطريق الى الله للي عايز يجيبها وعلى موقع www.yaqub.com اللي هو موقع الربانيه يعني موجوده على Way to Allah وموجوده على موقع الشيخ محمد حسين يعقوب للي عايز يجيبها الورقه يا جماعه بفضل الله اترجمت اترجمت انجليزي وفرنساوي واسباني وبرتغالي وهولندي وان شاء الله بتترجم عبري والترجم عبري ليه في ناس مسلمين من بني اسرائيل وروسي وباذن الله في مشروع لترجمتها صيني عشان توصل لاخواننا في تركستان اللي بيتعذبوا عشان ندعمهم بان احنا نفكرهم بينهم انجليزي وفرنساوي وايطالي والماني وقلنا البرتغالي والاسباني والهولندي وقلنا الروسي بفضل الله خلاص والصيني ان شاء الله باذن الله في محاوله دلوقتي لترجمتها بالصيني يعني يعني ترجمت وانا معايا الترجمات اهو قدام عيني دلوقتي بفضل الله وغالب هذه الترجمات كل الترجمات موجوده دلوقتي على الموقع خلاص مع الورقه للي عايز يسحبها في تصميم لبن اهوت وفي تصميم بامبي للي بيحبوا المشاعر الرقيقه الورقه باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه عايزين ننشرها في كل مكان طب والترجمات الموقع بيدخل عليه ناس من كل انحاء الدنيا والفيسبوك عليه مل- ربع مليار مشترك انشروا كل اللغات دي في الفيسبوك انشروا كل اللغات دول لشباب النت في كل مكان اللي له قريب بره يبعتها له بره ان يا جماعه اربع تخماس المسلمين ما بيتكلموش عربي ازاي ننسى الناس ديت واربع تخماس العالم غير عرب وغير مسلمين اصلا على الكفر ازاي ننساهم عشان كده بفضل ومنه الله كان فتح من ربنا ترجمه الورقه بفضل الله وفعلا معظم الترجمات اتصممت خلاص وبقت جاهزه للسحب من على الموقع والترجمه العربي بقت جاهزه للسحب من على الموقع للي عايز يسحبها ويطبعها في اي مكان في الوطن العربي وفي اي مكان في العالم الاسلامي باذن الله سبحانه وتعالى في رقم خيري للي عايز ياخد كميات من الورقه طبعا بال- بالثمن بتاعها دي حاجات بقى ايه ما بين يعني ما بين إيه يعني ال- اللي بيعملوها يعني يعني ايه وما بين ال- طبعا ما فيش اي مكسب مادي بالنسبه لنا نهائي ولا مالين في هذا الموضوع نهائي يعني إيه الرقم يا جماعه تاخدوه للي عايز كميات من الورقه ان شاء الله 010 98 44 88 7 010 98 44 88 7 تالت مرة بنقولها 010 98 44 88 7 في يعني آه، رقم تاني موجود للورقة برضه 019 آه، 88 69 صفر 59 صفر 19 88 69 صفر 59 يعني ولكن الرقم الاساسي بتاعنا صفر 10 98 44 88 7 للي عايز كميات منها باذن الله سبحانه وتعالى في اي مكان نسحبها ونشتغل فيها على قد ما نقدر يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى طبعا ما قدرتش ان انا اقول كل حاجه ولكن مش هننسى بقى باذن الله المشروع الكبير بتاعنا ال 5000 اسره ال 5000 اسره اللي في وراهم كمان ان شاء الله 10000 اسره 10000 اسره مجرودين ومعمولين بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى وكل اسره لها استمارتها كل اسره المفروض يوصل لها كرتونه رمضان يعني ده تفطير صائمين زائد المشروع التاني الخطير اللي عايز كلنا نشارك فيه لله يا جماعه والله العظيم لله مشروع تفطير الصائمين على الطرق السريعه وفي المواقف و و و طيب الرقم بتاع هذه المشاريع هيبقى ايه الرقم الخيري بتاع هذه المشاريع المشاريع الخيريه 011 3 50 50 40 صفر 11 3 50 50 40 ده يعني المشروع بتاع يعني هنقول ال 15000 اسره باذن الله سبحانه وتعالى 15000 شنطه رمضان اطعام المحرومين في رمضان ان احنا نوصل لدول من سقى مسلما على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم اثر عن ابي سعيد الخدري الخدري ومن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله من طعام الجنه يوم القيامه يبقى احنا عايزين ان شاء الله نشارك في هذه المشاريع بكل قوتنا مشروعين ايه عشان نركز مشروع شنط رمضان للمحرومين في القرى والمحرومين برضه يعني بره القرى لل 15000 اسره دول باذن الله سبحانه وتعالى ومشروع تفطير الصائمين طول رمضان عشان كده الرقم ده عايزه يفضل معانا طول رمضان طلع منه على قد ما نقدر لان كل يعني شوف كل عدد من الجنيهات بسيط بتفطير صائم في ميزانك وميزانك 011 3 50 50 40 ده المشروع بتاع تفطير الصائمين وبتاع شنط رمضان للاسر المحرومه باذن الله سبحانه وتعالى ولل 15000 اسره دول يعني عايزين الورقه دي باذن الله يا جماعه تبقى نبراس لنا في رمضان عايزين نجيبها من الوقت محدش بيطلع من الصفر للقمه في لحظه لازم نبدا من الوقت نطبق منها على قد ما نقدر نجيب فيها على قد ما نقدر نسخن على قد ما نقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع المعراج جبريل شق صدره عشان يعني يعده للصعود في رحله المعراج رمضان معرجنا الى الله المعراج السنوي بتاعنا اللي بنطلع فيه في ايمانياتنا وحسناتنا لازم يتشق صدورنا ويتعمل عمليه قلب مفتوح قبل رمضان لازم نتطهر قلبين قبل رمضان لازم نستعد لرمضان ضربه البدء ان شاء الله باذن الله في الغالب مغرب الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى عايزين يا اخوان ان شاء الله نركز في هذه المشاريع ونركز في اغلى ايام حياتنا على الاطلاق اغلى ايام عمرنا على الاطلاق يعني بقول رقم الورقه تاني معلش من باب الاطمئنان لان ده مشروع ربنا يعلم خدت مننا ورقه قد ايه او وقت قد ايه 0 19 88 69 0 59 والرقم الثاني للورقه 0 10 98 44 88 7 واللغات موجودة على الموقع ان شاء الله اللي عايز يسحب ويودي العالم كله بحيث ان احنا نساند وندعم الاقليات الاسلامية في كل مكان في العالم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلها خير ايامنا اللهم اغفر لنا فيه كل ذنوبنا اللهم اعتق رقابنا من النار من اول ليله فيه يا رب العالمين اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه حبيبك اللهم اجعله فتحا في النصره للمجاهدين في كل مكان يا رب واجعله فتحا على الشباب والفتيات وامه محمد كلها في الهدايه يا رب اللهم يا رب اللهم اقسم ظهور اللهم اقسم ظهور كل من يحاربون دينك وكل من يحاربون التزام اهل اهل اتباع محمد بدين الاسلام يا رب العالمين اللهم استخدمنا في كل ساعه من اعمارنا في رمضان في طاعتك اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا بليله القدر هذا العام من الفائزين اللهم اجعله رمضان فتح ونصر ونور وبركه وهدى وحفظ يا رب العالمين اللهم يا رب اجعله خير رمضان في حياتنا من كل ما مر يا رب العالمين يا رب يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا استعملنا في طاعتك يا رب العالمين بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مرة في حياتنا يا أرحم الراحمين وكل رمضان بعده خير منه يا أرحم الراحمين يا رب أطل أعمارنا وأحسن عملنا يا رب العالمين اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أعنا على كفالة المساكين واليتامى والمحتاجين واجعلنا أجود من الريح المرسلة في رمضان يا رب العالمين اللهم انصر بنا الإسلام اللهم انصر دينك وأعز أولياءك وأذن لدينك أن يسود برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
يا نفس توبي توبي يا نفس توبي